الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم اطعمت وسقيت واغنيت واقنيت وهديت واجتبيت اللهم اطعمت وسقيت واغنيت واقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما اعطيت فلك الحمد على ما اعطيت اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين والملأ الاعلى الى يوم الدين اما بعد اخواني واحبابي في الله الفرق بين درس المره اللي فاتت ودرس المره دي باذن الله سبحانه وتعالى زي بالظبط كده اما اجي لك اكلمك عن عروسه انا عندي ليك عروسه مش انت عايز تتجوز عايز اتجوز عندي ليك عروسه اجمل واحده في الدنيا كلها اقدب واحده في الدنيا كلها اذكى واحده في الدنيا كلها واقعد اوصف لك في حسبها ونسبها وجمالها ومالها مليارديره عندها كذا وكذا وكذا فانت اول ما اقول لك الكلام ده اول سؤال تقوله ايه هو المهر بتاعها كام مش لما تسمع كده تقول طب كويس خلاص انا ما عنديش مانع انا موافق هو المهر بتاعها كام المره اللي فاتت يا جماعه اتكلمنا عن وصف الجنه اتكلمنا عن روعه الجنه اتكلمنا عن نعيم الاجتماعي في الجنه ونعيم المراه في الجنه اتكلمنا عن بعض ملامح الحياه المهوله العظيمه التي ترتجف قلوبنا حينما نتذكرها الجنة النهاردة هنتكلم عن تمن الجنة النهاردة هنتكلم بإذن الله عن مهر العروسة النهاردة هنتكلم ان ما في ان ان حور الجنة زي عرايس الدنيا ليهم مهر ان قصور الجنة زي عقارات الدنيا ليها تمن ان ان المنتجعات السياحية بتاعت الجنة زي نوادي الدنيا ليها اشتراك يا جماعة ان الجنة مش ببلاش عشان كده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان بيصحي الصحابة لقيام الليل بانه يصرخ فيهم بالجنة كان اذا بقي ثلث الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى النبي عليه الصلاة والسلام بيصحي المدينة المنورة بيصحي الصحابة بنفسه عليه الصلاة والسلام فينادي الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الجنة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصحب بيصحي الصحابة لقيام الليل انه يقول لهم الجنة مش ببلاش قوموا قومي الجنة مش ببلاش انك انت عايز تنام بس الجنة ليها تمن قوم ادفع تمن الجنة قوم ادفعي تمن النظر لوجه الله قوم ادفع تمن كل النعيم اللي موصوف في القرآن والسنة في جنة النعيم قوموا الجنة غالية قوي يا جماعة الجنة غالية قوي الجنة محتاجة عمرنا ومالنا ووقتنا وفكرنا وجهدنا الجنة محتاجة كل ذرة في طاقتنا الجنة محتاجة نركز يا جماعة يا اخوانا انا اقول لكم الكلام بتاع النهاردة بإذن الله الطريق للجنة مواصفات الطريق للجنة ويعلم الله سبحانه وتعالى وانا بكتب في الدنيا الدرس ده انا حسيت ان انا قلبي بيتقطع انا حسيت ان انا عايز اصرخ في كل واحد بكلمه عايز اقول له لو الكلام ده انت ما نفذتوش احنا ممكن نضيع يا جماعه عايز اقول له ان الكلام ده مش كلام دروس او كلام وعظ يعني يعني عايز اقول له ان الكلام ده مش كلام وخلاص عايز اقول له ان عاقبه عدم تنفيذ هذا الكلام كارثيه ركزوا معايا يا جماعه اشحنوا قلوبكم معايا لان احنا عندنا الدرس النهارده باذن الله سبحانه وتعالى وعندنا التوصيات باذن الله وعندنا مقطعين عايزين نتفرج عليهم يعني يعني اخواننا في المونتاج يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه يعني اخونا عبد الرحمن عامل لنا مقطعين نتفرج عليهم فالنهارده الجدول مزدحم عايزين نركز مع بعض كده عشان نعيش مع المعنى اللي انا نفسي اوصله لكم النهارده والله يا اخواني يعني عايز اتجاوز المقدمه بس انا حاسس ان انا قلبي بيبكي وانا داخل اتكلم في الدرس ده حاسس ان انا قلبي بيبكي وانا شايف اغلى سلعه في الوجود محدش راضي يدفع ثمنها حاسس ان انا قلبي بيبكي وانا شايف سلعه الله سلع البشر الناس هتموت عليها وسلعة الله الناس مديالها ظهرها وماشية حاسس ان انا قلبي بيبكي حاسس ان انا غير عن على الجنة وانا بتكلم عليها حاسس ان انا حزين ان ربنا بيرغبنا في حاجة واحنا زاهدين فيها ان ربنا بيقول لنا هو ده الطريق الصح واحنا مش عايزين نطمع في اللي عند ربنا حاسس باحساس صعب مش قادر اوصفه ولكن تعالوا نتكلم مع بعض عن الطريق للجنة تعالوا نتكلم مع بعض احنا على الطريق ولا مش على الطريق احنا بندفع تمنها ولا ما بندفعش تمنها النعيم المهول اللي ربنا وصفه لنا في الجنة ده احنا على الطريق اليه ولا احنا موهومين ان هو يعني مش عارف اقول ايه في ناس يعني جوه نفسها كده بتقول ربنا طيب هيديها لي ببلاش ربنا طيب مش هيقول لي حاجه يوم القيامه يا اخوانا ربنا حكيم ربنا جعل نعيم الجنه له تمن تعالوا ما نشوف مواصفات الطريق للجنه عشان نشوف احنا على الطريق ولا لا وعشان نشوف تمن الجنه ايه ويلا نبدا وننطلق مع بعض اول صفه من صفات الطريق للجنه انه طريق سريع يعني ايه انه طريق سريع يعني طريق ما فيش حاجه اسمها واحد ماشي صلنسيه يعني ايه يعني طريق لازم تدوس فيه بنزين يعني اللي مش دايس بنزين في خطر يا جماعه يعني تخيل انك انت واقف على الطريق السريع لقيت واحد معدي بعربيه بتقول له رايح فين قال لك انا مسافر اسكندريه قلت له الله يعينك ده منطلق طلقه لقيت بعدها واحد ماشي صلنسيه صلنسيه يعني شايل رجله من على البنزين والعربيه ماشيه بالدفع الذاتي كده فالعربيه ماشيه على سرعه 50 متر في الساعه فبتقول له انت رايح فين فبيقول لك انا رايح اسكندريه اسكندريه مين يا حبيبي ده انت بالسرعه اللي انت فيها دي ان شاء الله يوم القيامه هيقوم وانت ما وصلتش اسكندريه اسكندريه مين يا ابني يقول لك لا مالكش دعوه انا كده كويس بس انا افضل كده يا اخوانا السرعه دي ما توصلش المشوار ده يا جماعه احنا فينا ناس كتير سرعتها ما توصلهاش ربنا رحيم ماشي ربنا كريم ماشي انما يا جماعه مش في الجنه مش هنحسبها يا جماعه يعني ابو بكر الصديق والنبي عليه الصلاه والسلام يوما جالس مع الصحابه فبيقول لهم من اصبح منكم اليوم صائما قال له انا طب مين تابع جنازه انا طب مين عاد مريض انا طب مين تصدق انا هو ايه ده النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع اعمال ابو بكر الصديق في يوم واحد فالنبي عليه الصلاه والسلام قال كلمه غريبه قوي قال ما اجتمعنا في عبد الا دخل الجنه اللي في يوم واحد زي يوم الاثنين الجاي كده تصوم وتتبع جنازه وتروح تزور واحد صاحبك عيان وتطلع صدقه او تطعم مسكين اللي يعمل كده يدخل الجنه ليه كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول هي دي السرعه اللي بتوصل للجنه مفيش واحد هيقبل على الله بالسرعه دي وربنا مش هيدخله الجنه هي دي السرعه يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر قال للصحابه قوموا الى جنه قوموا الجنه مستنياكم قوموا قصور الجنه ابوابها مفتوحه لكم قوموا رايحين الجنه بتتشوق اليكم قوموا قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض جنة عرضها السماوات والأرض ده لما بيعملوا نادي الجزيرة ولا نادي الأهلي ولا نادي الصيد ويبقى مساحته تلات أربع فدادين بيقولوا يا سلام على الإنجاز اللي اتعمل في المكان الممتع عرضها السماوات والأرض يا رسول الله عمير بن الحمام رضي الله عنه سمع الكلمة وقعد ياكل تمر كده وبياكل التمرة فكر إيه ده أنا ما فيش بيني وبين الجنة غير إن أنا أموت هو انا هستنى خمس دقايق عم اكل شويه التمر اللي في ايدي وبعد كده اقوم الجنه ايه رمى التمرات وقال لئن عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة ارمي كل حاجة مع الطلاق عن الجنة من ايديك ارمي كل حاجة مع الطلاق عن الانطلاق الى الله من ايديكي وقولي لئن عشت حتى اعيش كل الدنيا باللي فيها انها لحياة طويلة ارمي التمرات اللي في ايديك وانطلق للجنة لان الجنة عايزة حد دايس بنزين يا جماعة يبقى الطريق للجنة طريق سريع مش عايز حد ماشي صلنسيه الحاجة التانية الصفة التانية من صفات الطريق للجنة ان الطريق للجنة طريق سباق يعني ايه طريق سباق يعني يا اخوانا ما تتخدعوش ما تجيش تبص لاصحابك تلاقيهم نايمين ما تجيش تبص لصحباتك تلاقيهم ما بيصحوش الفجر يتقالك ان الناس كلها نايمه والله الناس ما هي نايمه في ناس بتموت نفسها عشان توصل للجنه يا جماعه غير انك انت هتتوزن في نفس الميزان اللي هيتوزن فيها ابو بكر وعمر غير انك انت بتتنافس على نفس الجنه اللي بيتنافس عليها كل الصالحين عبر التاريخ يعني انت ما بتتنافسش مع الاخوه اللي معاك في الدرس والاخوات اللي معاك في الدرس ده انت بتتنافس مع كل الملتزمين والملتزمات على وجه الكره الارضيه من اول سيدنا ادم الى ان تقوم الساعه في ناس ما بتنامش يا جماعه في ناس مموته نفسها زي عبد الله بن حذافه السهمي لما ملك الروم لما الروم اسروه وملك الروم استدعاه فجاب اسير مسلم ورماه في الزيت المغلي قدامه فذاب لحم المسلم وطفى عظمه فعبد الله بن حذافه رضي الله عنه بكى عيط فملك الروم اتقال ان هو ضعف فبيقول له ما يبكيك قال له ابكي لاني وذلك الرجل اللي انت قتلته في زيت المغلي ده اهو ابكي لاني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعة الله كنا احنا الاتنين مستقتلين مين اللي هيقوم الليل اكتر مين اللي هيصوم اكتر مين اللي هيثبت على جلسة الضحى اكتر مين اللي هيختم القرآن اكتر مين اللي قلبه هيترقى في الايمان اكتر ابكي لاني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعة الله وقد مات موتة لا اسبقه بعدها ابدا تنافس يا جماعة هي دي الكلمة اللي ربنا قالها لنا في وسط اكتر ثلاث صور بثوا يوم القيامة بس مباشر صوت وصورة من سره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ ايه ها ها فليقرأ ايه اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت وسط الثلاث صور دول ربنا نزل سورة المطففين ربنا بيقول فيها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني مش في الدنيا مش في عقاراتها مش في التكاثر في الدنيا يا جماعة الت- في ذلك التقديم يفيد الاختصاص يعني في ده مش في غيره يعني يا اهل الدنيا فوقه اللي يستاهل التنافس هو الجنة اللي يستاهل ان نفسك تبقى هتموت لو ما خدتوش هو الجنة هي دي يا جماعة عشان كده في فرق لما ربنا يقول لك سارع للجنة واما ربنا يقول لك سابق للجنة واما ربنا يقول لك نافس على الجنة سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة معناها يلا ذاكروا يا جماعة كل اللي هيذاكر هيجيب امتياز انما سابقوا الى جنة لا سابقوا ديت يبقى معناها اطلع من العشرة الاوائل على الدفعة دي مسابقة مين اللي هيطلعوا الاوائل امال نافس وفي ذلك فليتنافس ده كلمة تانية يقول لك نهائي كاس العالم يتنافس المانيا والبرازيل على او المانيا والارجنتين على الاول يبقى واحد اللي هيفوز بيها يبقى في مقامات في الجنة بالعدد يا اخواني بالعدد ليه ما تكسبهاش يا اخوانا كل واحد اتنافس على حاجة في الدين خدها ابو هريرة اتنافس على علم الحديث بأراوية الاسلام ابن عباس اتنافس على التفسير بقى ترجمان القرآن معاذ بن جبل اتنافس على الفقه بقى حامل لواء العلم يوم القيامة مين اللي قالك ان التنافس صعب مين اللي قالك ان طريق المسابقة على الجنة صعب هتندم لما تلاقي في مقامات اتحرمت منها لان كان العدد محدود لما تلاقي في اصناف من الجنة اتحرمت منها لان المتع بتاعتها العدد اللي كان هيتمتع بيها محدود يبقى تاني صفة من صفات الطريق للجنة انه طريق سباق انه عايز متسابق انه عاوز روح التنافس انه عاوز روح المسابقة انه عاوز انسان بيتنافس في طاعة الله زي عبد الله بن حذافة السهمي زي سلمة من الاكوع لما عرف يقبض على الاسير اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم روي انه قال لهم من ياتيني به وله الجنه اول ما مسكه قال له ايه تعالى يا جنتي هو واحد من الجيش كله اللي هيدخل الجنه بسببك تعالى يا جنتي احساس المسابقه الطريق للجنه طريق طويل يعني ايه طريق للجنه طريق طويل يعني طريق يا جماعه محتاج مجهود يا اخوانا يعني الطريق للجنه شوف انت عشان تاخد ماجستير ولا دكتوراه من حضانه وابتدائي واعدادي وثانوي وكليه ودبلومه وماجستير وبعد كده تاخد الدكتوراه طريق طويل فمحتاج انسان مجد الطريق للجنه طريق طويل فعايز انسان ما هوش مشتت عايز انسان ما هوش مذبذب عايز انسان محدد هدفه حدد هدفك عشان تدخل الجنة خلي الجنة هي الهدف بتاعك خلي الجنة هي المقصد بتاعك عشان كده يا اخواني في الله لما النبي عليه الصلاة والسلام جاله واحد واسلم ودخل المعركة معاه ففي وسط المعركة النبي خد غنايم فوزعها قبل ما المعركة تنتهي فالراجل جاله شوية غنايم فقام واخدها وقام رايح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما هذا يا رسول الله ايه ده ما هذا انت بعت لي شوية آه، بعت لي غنمتين وبعت لي شوية هدوم وبعت لي ما هذا يا رسول الله فالرسول عليه الصلاة والسلام ما هذا غنايمك نصيبك فقال ما على هذا تبعتك هو انا دخلت الطريق ده عشان الدنيا هو انا دخلت الطريق ده عشان حد يحترمني ولا حد يرفعني ولا عشان اخد دنيا ما على هذا تبعتك انما اتبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنه النبي عليه الصلاه والسلام بهر من اجابه الصحابي قال له ان يصدق الله يصدق الله خلاص يعني انت لو صادق انت نقلت الملف بتاعك من الارض للسماء انا ده اخر معاك الغنمتين دول وشاة الغنم بعد كده انا ما اقدرش اعمل لك حاجه بقى اصدق الله ربنا يصدقك شويه والصحابه جايبين للنبي عليه الصلاه والسلام جثه واحد مقتول وفي سهم داخل في رقبته من الناحيه دي خارج من الناحيه دي النبي عليه الصلاه والسلام بيبص للصحابي كده النبي بيبص للصحابه بيقول لهم اهو هو هو هو هو ده اللي كان جاي من شويه بيقول عايز اموت الموته دي هو ده اللي كان جاي من شويه بيقول انا عايز سهم يدخل في رقبتي من هنا يخرج من هنا ادخل الجنه قالوا له هو هو يا رسول الله النبي عليه الصلاه والسلام قال صدق الله فصدقه الله صدق الله حدد هدفه ما على هذا تباتك انا مش عايز غير الجنة انا عايز ادخل الجنة عشان كده نال الهدف بتاعه صدق الله يعني حدد حدد الهدف ومرضاش اي حاجة تصرفه عنه انت الجنة بالنسبة لك الهدف بتاعت عمرك انت الجنة بالنسبة لك هدف حياتك اهو هو هو يا رسول الله لانه كان صادق لانه كان محدد هدفه عشان كده حرام بن ملحان لما نزل بعد غزوة احد بعد غزوة احد يا جماعة اللي كان بيصحى الصبح بدري ومش لاقي حاجة يعملها كان بيلم جيش عشان يروح يهاجم المدينه المنوره ويروح يحاول يقتل النبي بعد غزوه احد بلطجيه الجزيره العربيه بداوا يقطعوا القوافل بتاعه المسلمين بعد غزوه احد الكل بان على حقيقته بعد غزوه احد فبعد غزوه احد مجموعه من الصحابه نزلت تتكلم عن ربنا في الجزيره العربيه مهمه قتاليه مهمه انتحاريه دول استشهاديين حرام بن ملحان منهم بيتكلم عن ربنا في وقت كل الناس بت طلع غلها والعياذ بالله من التشويه الاعلامي اللي ضد الاسلام عارفين لما يشوهوا صورة دعاة كده فالناس تتشحن ضد الدعاة او ضد الملتزمين او ضد التيار الاسلامي الناس مخدوعة فاللي ينزل يكلم الناس في وقت قمة شحنتها بقى تخيل ده كان زي بعد غزوة احد نازلين يكلموا الناس حرام ان ملحان بيكلمهم عن ربنا قام جاي واحد من ظهره وقام ضربه بحربة قتله حرام بن ملحان قعد ينثر الدم على جسده ويقول فزت يا رب الكعبه فزت ورب الكعبة انا بحس ان سيدنا حرام هنا عامل زي واحد في السجن فجأة لقى جدار السجن وقع ما فكرش هو اللي وقعه قنبلة ولا حد هده طلع يجري يا عم انا لسه افكر مين اللي خرجني من السجن سيدنا حرام بن ملحان نفسه يخرج من سجن الدنيا فاول ما مات شاه اتقتل وهو بيتكلم عن ربنا فزت يا رب الكعبه اللي قتله اسلم من الانبهار برد الفعل بتاعه فزت ليه يا حرام يا ابن ملحان ده انت لا راجع لمراتك ولا لاولادك وشبابك راح وخسرت الدنيا فزت بهدفي انا هدفي هو الجنه وانا مت موته ربنا يدخلني بيها الجنة فزت يا رب الكعبة يبقى حدد هدفك يبقى طريق للجنة طريق طويل محتاج واحد محدد هدفه يا جماعة وإلا ما انتش هتخلص وإلا ما انتش هتعرف تنطلق والمفروض ان انت تموت على الطريق حتى لو ما متش وانت واصل تموت عليه اوعى حاجة تخرجك من على الطريق عشان كده يا جماعة من ضمن المش... المعالم بتاع طريق الجنة انه زي اي طريق في مطبات يعني ايه في مطبات يعني في مطبات هتقابلك طب وساعة المطب اعمل ايه هدي بس اوعى تقف اوعى تقف اوعى حاجة توقفك عن طريقك لربنا اوعى حاجة توقفك اوعى مطب الجواز يوقفك اوعى مطب العيل التالت ولا الرابع ولا مطب الحمل يوقفك اوعى مطب كاتب الكتاب وانت بتجري عشان تجهز شقتك يوقفك اوعى مطب الامتحانات يوقفك اوعى كلها حاجات زي اي طريق لازم يبقى عليه مطبات والانسان العاقل بيهدي ساعة المطب عشان يعديه ولكن عمره ما بيقف والا عمره ما هيوصل لو كل ظرف من ظروف الدنيا وقفك عمرك ما هتوصلي لربنا لو الطلب وانت مستنيه حد يتقدم لك وقفتي لحد ما تتجوزي وبعد كده في الجواز وقفتي وبعد كده في الحمل والانجاب وقفتي هتفوقي لدينك امتى هتفوق لدينك امتى هي الحياه كلها ظروف عشان كده العبد الاسود لما جه للنبي عليه الصلاه والسلام في غزوه خيبر وهو عبد عند اليهود فقال يا رسول الله عليه الصلاه والسلام انا عبد اسود اللون منتن الريح قبيح الوجه فقير لا مال لي افان اسلمت ماذا لي يا رسول الله انا حياتي كلها مشاكل انا حياتي كلها مشاكل انا الوقت لو انا اسلمت ربنا يحل لي ايه من مشاكلي الرسول عليه الصلاه والسلام كان ممكن يقول له ربنا يعمل لك كل حاجه انما الوقت جهاد فلازم يوجه للجنه فقال له الجنه الرجل سمع الجنه راح رجع الغنم لليهود واسلم ودخل يقاتل فلما قتل يروى ان الرسول عليه الصلاه والسلام وقف على جسده وقال لقد طيب الله ريحك لقد بيض الله وجهك لقد كثر الله مالك مات ولم يسجد لله سجدة واحدة الراجل ده يا جماعة حياته كان كلها مشاكل كان ممكن يقول انا ما اقدرش اجاهد انا ما اقدرش انطلق معاكم انا عندي مشاكل لما تتحل بانطلق الراجل ده يا جماعة المطبات ما وقفتوش زي المرأة السوداء اللي جت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له اني اسرع النبي قال لها ان شئت صبرت ولك الجنة قالت له اصبر ولي الجنة ما قالتلوش مش هعرف اعبده وانا مريضة يا رسول الله ما قالتلوش مش هعرف اعبده وانا فقيرة يا رسول الله يبقى اوعى المشاكل بتاعت الدنيا توقفك اوعى الفتن بتاعت الدنيا توقفك يبقى الطريق للجنة زي اي طريق فيه مطبات اوعوا يا جماعة المطبات توقفكم اوعوا يا جماعة الدنيا وانشغالاتها توقفكم اوعى تدوس فرامل وتوقف العربية مع كل مشكلة دنيا وتقول يا رب انا هرجع لك تاني ان شاء الله بعد ما المشكلة دي تعدي هرجع لك ان شاء الله بعد ما الازمة اللي بيني وبين مراتي تعدي هرجع لك ان شاء الله بعد ما الاقي عروسة واتجوز هرجع لك ان شاء الله بعد ما الامتحانات تخلص هرجع لك ان شاء الله بعد ما المشكلة اللي في الشغل بتاعتي تعدي هرجع لك ان شاء الله بعد ما الازمة النفسية اللي انا دخلتها تعدي اصبروا يا جماعة اصبروا على الطريق عشان توصلوا الطريق للجنة الطريق للجنه ما فيهوش فرامل من خصائص الطريق للجنه ان ما ينفعش تفرمل ما ينفعش افرمل ازاي مش المفروض افرمل ما تفرملش عارف ما تفرملش ليه لانك ما تعرفش هتموت امتى لانك ما تعرفيش هتقابل ربنا امتى لان يا اخوانا في لحظه ممكن تلاقي نفسك ما انتش في الدنيا اصلا اخونا اللي احنا صلينا عليه المره اللي فاتت هنا في الدرس الله يرحمه بقاله كام يوم في ال- في الثلاجه في المستشفى يعني بقاله قول حوالي شهر قول حوالي شهر في الثلاجه في المستشفى وم- لا وقاعدين مقعدينه ليه ملوش اهل محدش عارف له أهل. يعني ايه يعني ده واحد يا جماعه ما هوش من البلد من هنا ومحدش عارف له حد يعني ده راجل من بلاد بعيده جدا وجه المنصوره عشان حاجه من الحوائج عمل حادثه او حصل له مشكله مات ما حدش عارف يستدل عليه يعني ممكن تروح مشوار ما ترجعش يعني ممكن بكره ما تبقاش من اهل الدنيا يعني ممكن اي انسان ما يبقاش في الدنيا في لحظه يا اخوانا ممكن قدامي لما واحده كانت مسافره في بلد كنت انا في المستشفى فيها ساعتها دخلت قدام عيني ماتت في ثلاث دقائق ده واحده مسافره ومش من البلد يعني و و يعني وبتقول لنا بس الكلمه دي وهي داخله قبل ما تموت والله اعلم بلدها ايه ولا محافظتها ايه يعني ممكن الواحد يموت في لحظه ممكن الانسان يموت في لحظه يبقى ما فيش فرامل يا جماعه ما تفرملوش دوس بنزين ما تفرملش في الطريق للجنة ما توقفش نفسك ما تعطلش نفسك عشان كده لما الصحابي كان في الجهاد واتقطع ايده ففضلت ايده ماسكة في جسمه بحتة جلدة فماسك السيف من الايد التانية وايديه قاعدة تطلع وتنزل معطلاه فقام حاطط ايده على الارض واتك عليها برجله فصلها عن جسمه ومسكها ورماها وقال اسبقيني الى الجنة في انا مش هفرمل انا مش هقف لاي سبب من الاسباب الطريق للجنة زي اي طريق الطريق للجنه زي اي طريق ما فيهوش U-turn اوعى تعمل U-turn اوعى وانت ماشي ترجع اوعى ترجعي اوعى تسيب الطريق بعد ما ربنا من بيه عليك اوعى لو لقيت ملف مهما كان الاغراء في الملف ده ترجع يا اخوانا الانصار وهم بيبايعوا النبي عليه الصلاه والسلام بيعه الرجال بيعه العقبه الثانيه وهم بيبايعوا النبي الوقت المكان اللي بايعوا فيه النبي عليه الصلاه والسلام ان ربنا من عليك بالحج وبعد ما ترمي ال- التلات جمرات هتلاقي في مسجد صغير قوي كده بعد التلات جمرات المسجد ده اسمه مسجد العقبة ده المسجد اللي كان فيه المكان اللي تمت البيعة فيه بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الأنصار المهندس اللي شغال في المكان ده بيقول لي عشان المكان ده يتكشف ونعرف نعمل فيه مسجد شلنا سبعة مليون متر مكعب صخور شلنا سبعة مليون متر مكعب من الصخور الجبلية عشان المكان يبان وهم في المكان ده تخيل المكان ده كان مستخبي قد ايه تخيلي كده لو كان القريش اكتشفت الانصار كانت قتلتهم لما شكوا بس في سعد بن عباده تاني يوم مسكوه جرجروه لحد الحرم وكانوا هيقتلوه شكوا بس انه قعد مع النبي عليه الصلاه والسلام او انه تواصل مع النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان بيقعد مع النبي ده كان بيتقتل يا جماعه كان قومه نفسهم ممكن يقتلوه خطر رهيب ف تخيلوا هم في المخاطره دي كلها والنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم بصوا مقابل ان انا اجي لكم في شروط السمع والطاعه في المنشط والمكره النفقه في العسر واليسر تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم ايه يا رسول الله كل الشروط دي واحنا جايين لك مضحيين بحياتك فبعد الشروط دي كلها سالوه سؤال واحد قالوا له يا رسول الله فما لنا احنا دلوقتي معرضين حياتنا للخطر عشان نقعد معاك وجايين نبايعك وهنستقبلك في بلدنا وهنقف في وش الدنيا كلها وهنوافق على كل الشروط بتاعتك بس قصاد ايه مقابل ايه النبي عليه الصلاه والسلام رد عليهم بكلمه واحده بس قالوا له فما لنا قال الجنه اول ما النبي قال لهم الجنه قالوا له ايه قالوا له يا رسول الله عليه الصلاه والسلام لا نقيل ولا نستقيل مش هنقدم استقالة ولا هنسيب حد من المهاجرين يقدم استقالة لا نقيل ولا نستقيل مش هنرجع في كلامنا يا رسول الله مفيش يوترن لما عبد الله بن رواحة لما جعفر بن ابي طالب وزيد بن حارثة اتقتلوا إيه إيه إيه لما جعفر بن ابي طالب اتقتل في غزوه مؤته يا جماعه فكان الدور على عبد الله بن رواحه ان هو اللي يمسك الرايه فجاي يمسك الرايه جعفر بن ابي طالب اتقتل وزيد بن حارثه وسيدنا حارثه اتقتل قال لا طب وبعدين الاثنين القاده اتقتلوا يعني هو لو مسك الرايه اتقتل فسيدنا عبد الله بن رواحه يعني يعني مش قادر اقول قلق يعني اتخطف يعني عارف ان تمن مسكته الرايه انه هيتقطع ده 200 الف واحد من جنود الروم فبدا يكلم نفسه وهو بيمسك الرايه يقول لها اقسمت يا نفس لتنزلن هتنزلي يعني هتنزلي والله لا انت ماسكه الرايه ونازله لتنزلن او لتكرهن لو ما نزلتيش بمزاجك هنزلك غصب عنك مفيش يوترن يا جماعه مفيش تراجع لا يمكن هرجع معقوله ان هو يجي يرجع في اللحظات الاخيره اقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن او لتكرهن مالي اراك تكرهين الجنه انت مش عايزه الجنه تقدمي للامام مفيش يوترن في الموقف ده عشان كده سيدنا سعد بن خيثمه لما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيجهز جيش بدر فما كانش بيتاخد من البيت غير راجل واحد فسيدنا خيثمه ابوه هيموت عشان يخرج يقاتل لعله ينال الشهاده وسعد بن خيثمه هيموت عشان يخرج يقاتل لعله ينال الشهاده وسيدنا سعد بن خيثمه فعلا استشهد في غزوه بدر رضي الله عنه من السته اللي استشهدوا فيها فابوه بيقول له يا بني يا بني دعني انا الذي اخرج عشان خاطري سيبنا انا لان هو سعد بن خيسمه هو الشاب فطبعا هو اللي النبي عليه الصلاه ياخده هو الاقوى فابوه يقول له عشان خاطري سيبني انا اللي اخرج فرد عليه بحته كلمه سيدنا سعد قال له يا ابتي لو كان غير الجنه لاثرتك به لو لو ديت حرف للاستحاله للمستحيل بيقول له استحاله مستحيل الا الجنه مش ممكن عارف لما واحد يقول لك في, الج... في الفلوس ما اعرفش ابويا والعياذ بالله بيقول انا في الجنه ما اعرفش ابويا الا الجنه لو كان غير الجنه لو كان اموال الدنيا كنت اثرتك بيها انما الجنه ما اقدرش ده انا لو مت شهيد النهارده هبقى من اهل الجنه لو كان غير الجنه لاثرتك به يبقى ما فيش يا اخوانا U-turn ما فيش رجوع one way طريق اتجاه واحد اوعى تلف وترجع مهما حصل الطريق للجنه من الصفات بتاعته انه زي اي طريق عليه يفط مكتوب عليه يفط من ضمن اليفط اللي بتشوفيها دايما على الطريق السريع وانت طاير على الطريق السريع راكب اي عربيه بتشوفها تلاقي مكتوب على الطريق كده لا تنشغل بغير الطريق اوعى تشغل نفسك بغير الطريق لا تنشغل بغير الطريق محدش يفكر في حاجه تانية زي سيدنا ربيعه بن كعب الاسلمي لما كان بيخدم النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي بيقول له سلني يا ربيعه اطلب يا ربيعه فقال اسالك مرافقتك في الجنه انا عايز ابقى معاك في الجنه يا رسول الله النبي عليه الصلاه والسلام بهم الاجابه عايز ابقى معاك في الجنه يا اخوانا التفاحه وقعت على مليون واحد كان قاعد تحت شجره تفاح يعني احد اخواني يعني كان يقول لك كده ايه وهو مسافر في اوروبا بيقول لك في بلاد بتزرع شجر التفاح فيقول لك تاخد التفاحه كده وتقطفها وتمشي تاكلها في الشارع وانت ماشي يعني مثلا يعني فالتفاحه وقعت على مليون واحد اشمعنى نيوتن اللي عمل قانون الجاذبيه لما التفاحه وقعت عليه لانه كان بيفكر فيه فالفرص لا تاتي الا لمن يستحقونها اللي هتجيله الفرصه هو ما بيفكرش فيها ومش مستعد ليها مش هيفوز بيها فكذلك فسيدنا ربيعه بن كعب الاسلمي النبي بيقول له سلني سلني بس ده انا مستنيها قال اسالك مرافقتك في الجنه النبي عليه الصلاه والسلام قال له او غير ذلك يا ربيعه اطلب اي حاجه تانية او غير ذلك قال والله لا اسالك غيرها اهي لا اسالك غيرها دي لا تنشغل بغير الطريق انا مش عايز حاجه تانية يا رسول الله انا ماليش اي طموحات تانية في الحياه انا مش عايز اي شيء تاني لا اسالك غيرها بالله عليك يا اخي هو ده شعورك تجاه الجنة لا أسألك غيرها هو ده عواطفك تجاه الجنة لا أسألك غيرها هي دي طموحاتك تجاه الجنة لا أسألك غيرها ده أنا ما أناش عايز حاجة غير إن أنا أبقى معاك يا رسول الله في الجنة عليه الصلاة والسلام لا ما عنديش أي هدف تاني لو ما طلبتش من ربنا إنه يديها لي أنا مش عايز حاجة لا أسألك غيرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود طب بقى من قيام الليل والنوافل بقى لان الجنه ليها تمن انا هدعي ربنا وانت تساعدني على الدعاء بالمجاهده في الصلاه والدعاء في السجود لله سبحانه وتعالى من ضمن اليفط اللي مكتوبه على الطريق للجنه يا جماعه مره شفت يافطه جميله قوي كده هي كانت اصلا مش يافطه مكتوبه كده هي كانت اعلان زيت يعني عايزين يعملوا اعلان زيت يعني انك لو حطيته في العربيه العربيه تنطلق بقى فكاتبين يافطه كبيره قوي كده كاتبين اداء ينحني له الطريق اداء ينحني له الطريق فعجبتني الكلمه دي ساعات الواحد بيشوف وهو ماشي على الطريق ناس يقول اداء ينحني له الطريق في ناس يا جماعه مبهره في ناس فعلا فراوده في ناس عارف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك سبق الايه سبق المفردون في ناس فراوده في ناس متفرده في ناس فريده من نوعها في ناس زي سيدنا ابو الدحداح كده ابو الدحداح كان في غلام يتيم في المدينه المنوره فالغلام كان عشان يعرف يبني بيت او يعرف يعني يعمل لنفسه حاجه في نخله ملك جاره واحتاجها الغلام فالغلام طلبها من جاره مرضاش فراح للنبي عليه الصلاه والسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لجاره اعطيه هذه النخله فمرضاش فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له اعطيه هذه النخله ولك بها نخله في الجنه ولك بها ايه نخله في الجنه قال له لا برضه يا نهار ابيض سيدنا ابو الدحداح سمع الكلمه ديت سمع الكلمه ديت عنده 600 نخله عنده بستان فيه 600 نخله راح للراجل قال له تاخذ ال 600 نخله وتعطيني هذه النخله تاخذ ال 600 نخله وتديني النخله ديت الراجل طبعا وافق ابو الدحداح خد النخله بتاعته راح اداها للغلام على ان يكون له بها نخله في الجنه انا عايز اقول لك ايه عايز اقول لك ان ابو الدحداح لو كان قال للراجل خد 20 نخله واديني النخله كان الراجل طار من الفرح انما ابو الدحداح يا جماعه كان عايز يقدم له عرض مبهر لا يملك الرجل معه الا ان يوافق ابو الدحداح يا جماعه وضع البيض كله في سله واحده ابو الدحداح يا جماعه كان عنده ان انا اضمن مكان في الجنه هي ده حلم حياتي هبقي نخلات في الدنيا ليه هبقي لو خدت الدنيا كلها وما كسبتش الفرصه دي يبقى انا ما كسبتش حاجه ولو ضحيت بالدنيا كلها عشان شبر واحد في الجنه عشان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لموضع او قاب قوس احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها انسان عارف ثمن الجنه اهو ده اداء ينحني له الطريق اداء ينحني له الطريق الطريق للجنه الطريق للجنه ساعات تلاقي شاب وهو جاي يطلع كده يقوم ما اعرفش بيعملوا ايه يجيب الفتيس ازاي مع بيعملوا طريقه غريبه كده ويقوم طالع امريكاني الكل يقول ايه مين الحريف ده لازم تطلع امريكاني لازم في الطريق للجنه تطلع طلع امريكاني يعني ايه طلع امريكاني يعني تبدا بدايه قويه يعني بداية علاقتك بالجنة وبداية انطلاقك للجنة يبقى انطلاق عالي جدا في طريقك للجنة لازم تطلع امريكاني يعني ايه تطلع امريكاني يعني ابدأ بداية صح ابدأ بداية قوية ابدأ بداية انطلاقية ما تخليش ع- بداية علاقتك بالجنة بداية ضعيفة او علاقة ضعيفة يعني لما تيجي تحفظ قرآن احفظ بقوة لما تيجي ترتبط بصاحب صالح ارتبط بحيث ان انت قلبك يظل مشحون يا اخوانا ما ينفعش البداية الضعيفة البداية الضعيفة بيبقى معناها ان ممكن ده ما يكملش بسرعة معقولة اصلا البداية القوية حلوة بتفضل زقك طول حياتك في الطريق للجنة متشوقين للجنة والله يا جماعة متشوقين ان احنا نسمع عنها متشوقين ان احنا نشوف ملامح منها متشوقين ان احنا قلوبنا تتلهف عليها متشوقين ان احنا نشوف بعض ملامح الجنة عشان كده لو نقدر الوقت نشوف مقطع من المقاطع عن الجنة لان احنا معانا مقطعين لو نقدر دلوقتي ان احنا نشوف مقطع من المقطعين عن الجنه والا هيستنوا معانا بقى اخواننا لحد لحد العشاء ما هوش موجود يبقى احنا هنكمل في الطريق بتاعنا يعني سبحان الله يعني كنت اردت ان احنا بس في نص الطريق كده يعني نتفرج على مقطع كده لشحذ الهمم ولكن راحت خلاص في الطريق للجنه يا جماعه الطريق للجنه له صفات تعرفوا ان الطريق للجنه عليه عفاريت حد منكم يعرف الموضوع ده تخيل لو انت نمت في مكان ضلمه لوحدك كده وصحيت ولقيت عفاريت تخاف ولا ما تخافش ما تخافش طبعا هتخاف من ايه هت واحد صاحبي مره طلع له عفريت فبقول له عملت ايه قال لي وايه يعني قريت ايه الكرسي وخلاص وقعدت عادي يعني طلعوا له عفريت يعني مش مهم بقى ايه اللي حصل يعني هو يعني قعد اخواننا من الدعاء يعني قال حاجه كده حصلت له وهو في شقه لوحده ف والنور اتقطع كده بيقول لي عادي قريت ايه الكرسي وقلت لا يمكن حاجه هتقرب مني وقمت قايم هزيت الكبس بتاع الكهرباء قامت الكهرباء راجع تانيه قمت راجع نايم انا عندي يقين ان لا شيء سيؤذيني وانا قد قرات ايه الايه الكرسي فالطريق للجنه عليه عفاريت يعني ايه على عفاريت يعني الشيطان قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم يعني الشيطان قال انا قاعد لك على الطريق انا مش هسيبك في الطريق ده فالطريق للجنه عليه شياطين يا جماعه والشياطين هتفضل لاخر لحظه واكبر مشكله العفريت الاخراني اللي هي فتنه الممات والانسان بيموت والشيطان جاي يفتنه عن ان يموت على لا اله الا الله اللي هي فتنه الممات اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان يتعوذ منها اخر كل صلاه واعوذ بك من فتنه المحيا والممات يبقى لازم تاخد بالك يبقى لازم تبقى متحصن كويس يبقى لازم تبقى عامل حسابك يبقى لازم تبقى فاهم ان الشياطين ماليه الطريق ده عشان تقدر تتحصن فيه الطريق للجنة عامل زي اي طريق طريق عليه حوادث طريق عليه حوادث شفت مرة عربية مقلوبة واللي كان فيها متقطع وتبص للمنظر وتلاقي نفسك مش قادر قلبك مفروم على المنظر اللي هو فيه يعني هو متقطع وانت قلبك متقطع عليه هو الطريق للجنة عليه حوادث يا جماعة للأسف الشديد في مناظر لو شفتها على الطريق للجنة قلبك هيتقطع عليها كل ما احكي قصة برصيصة في ندوة من ندوات الجامعة كان لازم يجي لي الشباب بعدها يقولوا لي طب برصيصة حصل له كده ليه هما مش قادرين يتخيلوا ان دي الحوادث بتاعت الطريق ان طريق الجنة زي اي طريق في الدنيا عليه حوادث ان واحد عبد ربنا سبعين سنة وبعد كده انتكس زي ابليس عبد ربنا سبعين الف سنة لحد ما ربنا رفعه مع الملائكة في السماوات وبعد كده انتكس وبعد كده كفر زي بلعام بن بعوراء تخيل وانت ماشي على الطريق هتلاقي جثه بس مش جثه بني ادم جثه كلب كلب مسلوخ مرميه على الطريق وتسال ده ايه يقول لك ده كان اعلم اهل زمانه في الوقت ده ده كان عالم كبير ده كان رجل من رجال الدين كبير واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها اتسلخ من الدين ومن الايمان فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث يعني متخيل ان الطريق للجنة ان الطريق للجنة عليه حوادث بلعام بن بعوراء حادثة من ضمن الحوادث واحد انتكس واحد بعد ما ربنا اداله الدين اتشغل بالدنيا على الدين فربنا قال في الاخر مثله كمثل الكلب تخيل من ضمن الحوادث حادثة برصيصة واحد عبد ربنا سبعين سنة ومات كافر في اخر يوم في حياته لما سجد للشيطان قبل ان قبل ان يموت الطريق للجنة عليه حوادث يا جماعة ياما شفنا الحوادث دي ما انتش فاكر ما انتش فاكرة واحدة صاحبتك خلعت النقاب وبعدت عن الدين تماما وبعدت عن الالتزام تماما وبقت من اشد المتبرجات اللي ماشيين ما انتش فاكر انا شفت حوادث كتير اه يا جماعة بعينيا عشرين سنة في الطريق ده انا شفت كمية حوادث يشيب لها شعر الرأس شو- شفت كمية ناس دينها متقطع على الطريق يشيب لها شعر الرأس شفت ناس كفرت شفت ناس ألحدت شفت ناس فجرت شفت ناس والعياذ بالله اتقلبوا من جنود للحق الى جنود للباطل بيحاربوا الحق وبيحاربوا الدين شفت حوادث كتير قوي تضمن منين انك انت ما تتحولش حادثه من ضمن الحوادث دي الطريق للجنه زي اي طريق عليه نقط تفتيش وهتتفتش وانت ماشي لازم يكون معاك البطاقه بتاعتك لازم يكون معاك بطاقه الهويه بتاعتك الطريق للجنه عليه نقاط تفتيش بس اخطر نقطه تفتيش في كل النقط هو اخر نقطه تفتيش هتقابلها لما هتبقى ماشي عادي وفجاه هتلاقي حمله تفتيش انزل انزل فين اركب هنا اركب فين انت النهارده كنت انت اللي سايق انت من اللحظه دي هتبقى انت اللي متساق بيك انت من اللحظه دي هتبقى انت اللي مساق بيك الى ربك يومئذ المساق اخر نقطة تفتيش نقطة الموت ملائكة الموت ان الانسان بيفضل هو اللي سايق وفي لحظة يقابل حملة من الملائكة يقولوا له انزل عشان بعد ما انت اللي كنت سايق انت اللي هيبقى متساق بيك عملت حساب اخر نقطة تفتيش في الطريق للجنة يبقى الطريق للجنة يا جماعة طريق سريع لازم تدوس بنزين طريق سباق لازم تتنافس فيه وتسبق طريق طويل لازم تحدد هدفك وانت ماشي فيه ما ينفعش تضرب فرامل لازم تطلع فيه طلعة قوية لازم البداية بتاعتك تبقى بداية ربانية بيقولك طلعة امريكاني طريق للجنة ما ينفعش انك تقف مع كل مطب لازم تهدي ولكن تفضل منطلق الطريق للجنة ما ينفعش فيه يوترن ما ينفعش لما تلاقي حودة تحود وترجع وان واي اتجاه واحد الطريق للجنة مكتوب عليه لا تنشغل بغير الطريق حدد وجهتك الطريق للجنة في ناس مبدعة على هذا الطريق في ناس زي سيدنا ابو الدحداح كده زي ربيعه بن كعب الاسلمي كده زي عمير بن الحمام كده اداء ينحني له الطريق نسمع اذان العشاء باذن الله سبحانه وتعالى الطريق للجنه يا جماعه الطريق للجنه والصفات بتاعه الطريق للجنه ركزوا معايا عشان الحاجتين اللي في صفات الطريق للجنه اللي هم اخر صفاتين الوقت هتكلم عنهم ليهم علاقه بالتوصيات اللي انا هقولها من ضمن صفات الطريق للجنه انك لازم تبقى رابط حزام الامان يعني ايه رابط حزام الامان عشان يعني سبحان الله العظيم احد آه، آه، التجار رجال الاعمال الكبار في مصر قوي يعني مره كنت بتكلم معاه فبيقول لي انا عملت حادثه العربيه اتقلبت بيا وربنا قدر سبب نجاتي حزام الامان ان انا كنت رابط حزام الامان ما اناش مستقيم بيه قبلها حزام الامان ان انت ممكن في لحظه تتقلب حزام الامان بتاعتك هو اخوك اللي قاعد جنبك حزام الامان ليكي هي اختك اللي قاعده جنبك حزام الامان اخوك اللي انت لو جيت تقع هيشدك اوعوا تستهينوا بقيمة بعض في حياة بعض يا جماعة اوعوا تستهينوا بقيمة كل اخ من اخوانك وكل اخت من اخواتك قاعدين حواليك وحواليكي حزام الامان اللي احنا بنسميها هنا الورش الايمانية اللي باذن الله الإز- المرة دي من اول النهاردة انا هتحول الى جندي من الجنود اللي ماسكين الورش يعني احنا بقالنا سنة شغالين في الورش وكل ورشة ماسكها قائد الورشة او بالمصطلح اللي بحبه انا خادم الورشة وباذن الله من اول النهاردة يبقى كمان في مربي في الورشة او خادم مساعد في الورشة انا بالنسبة لي هنزل في ورشة من الورش المرة دي باذن الله واحنا قلنا ان الورشة بيبقى فيها يعني تعارف وفيها تواصل وفيها في نفس الوقت موعظة واتفاق على عمل ايماني وفيها اتفاق على عمل في نص الاسبوع نعمله مع بعض انا الورشه اللي هنزل فيها هتفق معهم على عمل في نص الاسبوع ان شاء الله باذن الله نعمله مع بعض باذن الله انهي ورشه انا مش هنزل في الاول يعني انا هقعد الورش باذن الله وبعد كده هختار اي ورشه اي ورشه طب ممكن شاب يقول طب انا عايز اقعد في الورشه اللي انت هتقعد فيها لا اوعى اوعى تعمل المشكله دي لما كنا في العمره كذا اتوبيس فانا عادي انا زي زي اي واحد في الفريق التربوي بقعد في اتوبيس وبلزمه فيجي واحد يقول انا عايز ابقى في الاتوبيس هنا لا يا حبيبي لازم تؤمن ان كل واحد قاعد معاك مربي ولازم تقبل ان كل واحد قاعد معاك مربي ممكن انت وهو توصلوا لربنا احنا يا جماعه عاملين فكره الورش عشان نخط... نخلص من اخطر مرض دمر الاخوه تربويا عقده الشيخ لو الشيخ ما تبنانيش مش هتربى لو الشيخ ما قعدش معايا ما حدش هيحل له مشكلته غيره يا ابني حرام يا ابني انت بتضيع نفسك يا ابني اقبل اخوك اللي بقاله بق- اللي فارق عنك كذا سنه انطلق فيهم في العلم او في الفهم وسبقك اقبل اللي سبقوك يا جماعه كثير من الملتزمين اتعطل في الطريق لانه عايز يا الشيخ يا بلاش يا اما يعني انا نفسي اتعطلت فترات في التزامي بسبب كده ان انا عايز يا اما الشيخ فلان يربيني ويهتم بيا يا اما افضل قاعد مستنيه لحد ما ربنا من على الواحد وبفضله ومنه الله فهم ان الكلام ده مش واقعي مش ممكن هنجيب شيخ لكل طالب او داعيه لكل او او داعيه اسلاميه لكل اخت يبقى يا جماعه لازم حزام الامان اوعى تطلع الطريق وانت معكش حزام امان اوعى تطلع الطريق وانت معكش اخوانك اوعى تنطلق وانت معكش اخوانك الصفة الاخيرة في الطريق للجنة ان الطريق للجنة يا جماعة زي اي طريق في شبورة فعملوا في العربيات حاجة اسمها كشافات الشبورة يعني ايه كشافات تنور لك الطريق لو طلعت عليك شبورة يعني ايه كشافات الشبورة ديت ممكن يجي ضباب ممكن يجي فترة فتن نعمل ايه غزة بتتضرب ما احناش عارفين نعمل ايه الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني قالوا رأي مضاد لبعض مين الصح نمشي ورا مين نسمع كلام مين نصدق مين مين الصح ايه اللي احنا نعمله احيانا هيجي شبوره في الطريق الى الله احيانا هيجي شبوره في الطريق للجنه والشبوره لو انت خبطت فيها تبقى خسرت كل حاجه لازم يكون معاك الكشافات بتاعت الشبوره من ضمن الكشافات بتاعت الشبوره يا جماعه كشافات الاضاءه علاقتك بالمصحف علاقتك بالقران علاقتك بالقران عشان كده الواحد لما بيحاول يمشي مع اي حد منهجي اول حاجه نبدا بيها التفسير يعني لو مسجد مثلا معين جنب بيتك دي في حاجه دروس منهجيه تفسير معهد النت بفضل ومنه الله اللي احنا عاملينه على النت معهد تفسير ليه؟ لان الارتباط بالقران ولا نقول لك حياتك النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الحسن في اه اه اه في صحيح الترغيب اصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من القران يعني ايه اصفر البيوت يعني صفر يعني قيمتك من غير القران صفر يعني مليار ونص مليار وغزة وفلسطين محتلة لان احنا صفار يا جماعة صفر قيمتك في الحياة تبقى صفر من غير القرآن طب الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة شوفوا مع الايه مش مع السفرة اصفر البيوت السفرة بالصاد يعني الاصفار اللي ما يساويش في معادلة الحياة صفر انما السفرة بالسين يعني الملائكة اعلى انواع الملائكة سفراء الاسلام في الارض يعني القرآن حولك من صفر الى من اعظم اهل الدنيا عند الله سبحانه وتعالى القرآن اسانسير القرآن نقلك يبقى اول كشاف لازم يبقى معاك القرآن والمفروض في الورش لازم يبقى فيه تواصي بورد القرآن لازم يبقى فيه تواصي في علاقتنا بالقرآن من ضمن كشافات الشبورة اللي مهم جدا تبقى معاك حضور الدروس انك انت عشان تفضل منور عشان تفضل مشحون لازم تفضل تحضر دروس كم واحد في الدرس هنا يا جماعة بيحضر درس السبت الدكتور عبد الرحمن الصوي في الجمعية الشرعية اهو كم واحد طيب هتتربى ازاي يا ابني هتتربى زي هتتربى بساعه في الاسبوع كام واحد هنا يا جماعه بيحضر درس تاني لاي حد من اخواننا الدعاء مواظب على درس تاني ما ينفعش ما ينفعش هم اللي رافعين ايدهم بفضل الله مش قليلين بس برضه ما ينفعش ال 80% اللي ما رفعوش ايدهم ما رفعوش ايدهم ليه؟ ازاي من غير ما تحضر دروس لما الراجل جه حضر الدرس للنبي عليه الصلاه والسلام النبي قال اوى الى الله فاواه الله ده الدروس دي معسكرات الايواء الرباني يا كل واحد تايه وعايز مأوى يقويه يا كل واحدة شريدة في الحياة وعايزة مأوى يقويها معسكرات الإيواء الرباني وسط متاهات الحياة الدروس الإيمانية أبو هريرة دخل المسجد النبوي رضي الله عنه لقى الدروس الإيمانية والعلمية عدد الحضور قليل قام سايب المسجد وقام نازل على السوق لقى الناس مالية السوق قعدت بقى وتشتري قال لهم أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد الناس سابت ده تقسيم ورث يا عم فلوس الناس سابت التجاره وطلعت تجري على المسجد راحت المسجد ما لقتش غير دروس ابو هريره قال لهم هذا ارث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما قال النبي فمن اخذه اخذ بحظ وافر اللي بيحضروا الدروس دول ورثه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام دول اللي بياخدوا ورث النبي عليه الصلاه والسلام دول اللي ربنا بيفتح عليهم اذا قيل لكم تفسحوا في الايه في المجالس الدروس الايمانية ده ايه فافسحوا يفسح الله لكم ربنا هيفسح لك واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ربنا بيقول لك لو جيت هرفعك لو حضرت المجالس دي هرفعك هفسح لك في الحياة وهرفعك يبقى مين اللي يزهد في دي مين اللي يزهد في اوى الى الله في اوى الله عشان كده اول ايه في القران ربنا قال فيها يا ايها الذين امنوا حد عارف هي ايه اول مره في القران جه فيها يا ايها الذين امنوا ايه 104 في سوره البقره اول مره في القران يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا و اسمعوا اول امر في القران ادي ودنك لاهل الدين ادي ودنك للدعاء الى الله ادي ودنك للي هيعلمك دينك ويوجهك لدينك واسمعوا اول ايه فيها يا ايها الذين امنوا في القران يعني دي البداية البداية انك تسمع ده عشان كده يوم القيامة بيقولوا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير يا اخوانا ازاي مين اللي يعمل اللي عمله ابو هريره من 1400 سنه لما خرج ينادى على الناس في الشوارع ما بتحضروش الدروس ليه مين اللي يقف على هذا الثغر الان مين اللي يعرف الدنيا كلها الدروس الايمانيه والعلميه اللي موجوده عشان الناس تيجي وتاخد ورث النبي عليه الصلاه والسلام يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا اسعوا قلت يا رب سبحان الله يا رب ده الرسول قال ما تسعوش للصلاة امشوا خدوها ماشي اشمعنى صلاة الجمعة يا رب عشان معاها خطبة عشان معاها درس عشان معاها درس ايماني عشان معاها علم اخر الايه ربنا بيقول ذلكم خير لكم هو ده اللي هيملى حياتكم خير انكم تسمعوا الدروس الايمانيه انكم تلتفوا حوالين اهل الدين وتسمعوا منهم خط سيرنا في الحياه يا اخوانا الدروس دي هي سبب الشحن كل اخ او اخت بيشتكي قلبي مش مشحون اعمل ايه مش لاقي قلبي ما امبارح فضلت صح صاحيه طول الليل ما جاليش قلب اصلي ركعتين قيام الليل حاسه ان مفيش شحن جوايا حاسس بالفتور عايز تفضل مشحون من اخطر اسباب الشحن الايماني حضور الدروس انك تحضر دروس انك تسمع الدروس الايمانيه درس السبت بتاع دكتور عبد الرحمن الصاوي لا بكره من المغرب للعشاء هنا درس الاربع بتاع الشيخ احمد جلال في مسجد الصديق على المشايه درس الخميس بتاع دكتور الغريب رمضان هنا في الجمعيه في سلسله علامات الساعه والدار الاخره يعني كلام كنوز والله يا جماعه كلام كنوز احنا من اخطر الحاجات اللي اتربينا بسببها واحنا طلبه حضور الدروس كنا بنسافر في البلاد كنا عشان نحضر درس في بلد تانية ممكن ما نلاقيش غير عربية ربع نقل مرجعانا يعني نرجع على ظهرها واحنا راجعين لما نلاقي مواصلات كنا بنقف عشان لازم نتربى عشان لازم نتعلم شيوخنا عرفونا من قعدتنا قدامهم في الدرس فاكر يوم الشيخ محمد يعقوب ربنا يحفظه كنتش بفوت له درس وراه في البلاد كلها رايح مسافر رايح جاي رايح بالقاس رايح اجا رايح نبروه رايح دموه جاي المنصوره وراه واقعد قدامه زي الراجل اللي قاعد قدامي ده بالظبط نفس المكان كده فقعد في وش الشيخ فمره فدكتور عبد الرحمن الصاوي كان بيبقى جنبي كنا احنا طلبه فمره ما جتش فدكتور عبد الرحمن بيقول لي بسلم على الشيخ محمد طبعا احنا بالنسبه لنا ايه كنتش اقدر اكلمه اصلا وقتها يعني ما كانش اصلا اه، متخيل ان انا ممكن اقف اتكلم مع الشيخ ف فدكتور عبد الرحمن بيقول لي الشيخ محمد يعقوب بيسال عليك قلت له بيسال عليا انا قال لي اه بيقول لي فين صاحبك اللي قاعد جنبك على طول ده قلت يا نهار ابيض الشيخ محمد عارفني بقيت طاير ليه سبحان الله لو كان الشيخ خرج رصاص من بقه كان جه في وشي عارفين اللي بينطق الكلام بحذافيره كل حذافيره بتيجي في وشي انا اي داعيه من الدعاء اي شيخ كنا بنحضر للكل يا جماعه عشان كده بفضل ومنه الله افاقنا اتسعت اتساع كبير جدا في الدين ليه لان كل واحد بيجي بيديك عصاره فكره وجهده وبحثه وسعيه وفهم دين الله سبحانه وتعالى حضور الدروس يا اخوانا هنندم عليه هنندم عليه هنندم عليه يوم القيامة ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا يعني ايه اعرض يعني ما عنديش وقت ليك يا رب يعني مش شرط ما اناش راضي ممكن مش فاضي مش فاضي احضر خلاص انت حر انت اسمك معرض انت اسمك معرض عايزين نبدا ننتبه يا اخوانا لقيمه حضور الدروس الايمانيه دي من الكشافات بتاعه الاضاءه قبل ما اقول لكم التوصيات النهائيه قبل ما اقول لكم التوصيات انا عايز كل واحد منكم يقول لي صفات الطريق للجنه ايه ها طريق ايه كل واحد يرفع ايده ويقول طريق سريع يعني ايه يعني دوس بنزين قول لي موقف واحد من مواقف الصحابه في انه طريق سريع ها قول كملوا لبعض ابو بكر من اصبح منكم اليوم صائما من من من يبقى السرعه طيب من صفات الطريق للجنه طريق طويل يعني ايه طويل يعني وحد هدفك جزاك الله خيرا يعني خلي ليك هدف زي مين كده اللي خلى له هدف ها مين كمان ها اه زي زي مين كمان ها اللي خلى له هدف زي حديث اه هو هو اللي قال له ما على هذا تباتك انا وجهتي هي الايه وجهتي هي الجنه زي حرار بن ملحان لما قال فزت رب الكعبه طب من صفات الطريق للجنه ايه كمان ها في مطبات يعني في مشاكل دنيويه هتقابلك المطب ينفع تقف عليه ولا تهدي بس تهدي لو كل مطب دنيوي وقفك عمرك ما هتوصل لربنا ايام الامتحانات يا عم مش بقول لك يا عم انت بقول لك حافظ على درس ساعه في الاسبوع ساعه في الاسبوع انما تفضل مشحون ما تخرجش من الامتحانات قلبك ضايع خالص وان استعنت بالله سبحانك الله طيب مين اللي مرضاش يقف قدام المطبات زي مين زي المرأة اللي كانت بتسرع مرضها ما عطلهاش عن ربنا زي العبد الأسود كل مشاكل حياته ما عطلتوش عن الجهاد في سبيل الله من صفات الطريق للجنة ايه كمان في يفط انا مش سامع انا انا اللي اتكلم لازم يعلي صوته طويل قلناها ها طريق في يفط اليفط اللي مكتوب عليه ايه لا تنشغل بغير الطريق يعني وحد همك زي مين ها زي رباعه بن كعب الاسلمي اسالك مرافقتك في الجنه لا اسالك غيرها ها من ضمن اليفط اللي مكتوب عليها ايه اداء ينحني له الطريق في ناس مبدعه زي مين زي مين ضربنا مثلا ابو الدحداح اللي 600 نخله اشترى بهم نخله في الجنه يا بلاش يا بلاش يا بخته يا بخته النبي عليه الصلاه والسلام وقف على قبره وهو يدفن فقال كم من عذق رداح او كم من عذق رداح لابي الدحداح في الجنه طلع 600 نخله ويا بخته خد كم نخله في الجنه عدد لا يحصى لم يحصيه النبي عليه الصلاه والسلام من صفات الطريق للجنه كمان مفيش في فرامل لانك ممكن تموت فجأة ممكن تموت فجأة زي مين زي الصحابي اللي قال اسبقيني الى الجنة اللي رمى ايده ها one way مفيش U-turn اتجاه واحد ضربنا ثلاث امثلة في انه طريق اتجاه واحد حد يعرف يقولهم لي المثل الاول السبعة مليون متر مكعب صخور اصحاب بيعة العقبة اللي قالوا لا نقيل ولا نستقيل مش هنستقيل لا يمكن هنسيب الطريق ده ابدا ال- ال- التاني ال 200 الف جندي بتوع الروم لما عبد الله بن رواحة قال لا تنزلنه او لا تكرهن غصب عنك هتنزلي يا نفس لا يمكن ما اناش همشي في الطريق ده او اتراجع المثل التالت قلنا ايه سعد بن خيسمة ما شاء الله لما قال لابوه لو كان غير الجنة لأثرتك به استحالة استحالة ده خلاص ده طريق عمر وان واي من ضمن صفات الطريق للجنة تاني ها شبورة طيب وكشافات الإضاءة بتاعته ايه علاقة بالمصحف ها كشافات الإضاءة بتاعته ايه تاني حضور الدروس الإيمانية جميل جدا كشافات الإضاءة كتير س- س- طريق سباق جزاك الله خير انه طريق سباق يعني في ناس بتتنافس ها ان وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعه الله كلمه عبد الله بن حذيفه السابع طريق عليه طب الاول عليه عفاريت طريق عليه عفاريت الشياطين لاقعدن لهم صراطك المستقيم لازم تحذر وتاخد بالك من ضمن صفات الطريق انه طريق عليه حوادث ها بلعام بن بعوراء حادثه جثث متربيه على الطريق لازم تحذر لازم تحذر لازم تحذر احسن تفتن عن هذا الطريق من ضمن صفات الطريق الى الله
لا بداية ما احنا قلنا اللافتات قلنا اليوفط ايه حزام امان ايه حزام الامان بقى مدام انت اللي قلتها ايه حزام الامان اللي قاعد جنبك ده هو حزام الامان بتاعك واللي قاعد الناحيه التانيه حزام الامان بتاعك اخوانك صحبه صحبه صالحه احزمه الامان كلام جميل قوي ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم ربنا يجوزكم يا اخي والله انتوا ناس انتوا ناس محترمه والله يعني سواء اخوه او اخوات يعني طيب دلوقتي ان شاء الله باذن الله التوصيه الاولى الورش الايمانيه الورش بتاعه الرجال وبتاعه النساء ان شاء الله باذن الله بعد الدرس آه، الورش وبتاعه النت ربنا يعينهم يا رب بالنسبه للورش الرجالي انا من النهارده يا جماعه ان شاء الله باذن الله هنزل الورش هبقى فرد من ضمن الافراد من ضمن الفرق اللي ماسكه الورش ان شاء الله هقع- هقعد في انهي ورشه ما حدش له دعوه ولو قعدت في ورشه مفيش واحد من ورشه تانية يجي يا اخوانا كل اللي ماسكينكم اخوه افاضل والنهارده باذن الله كمان يعني هيبقى في فريق تربوي بقى كمان معانا يعني الورشه هيبقى ماسكها ورشه يعني الورشه هيبقى ماسكها فريق باذن الله سبحانه وتعالى احنا معانا هنا اخواننا وصلوا ولا لا ها اخواننا ها شيخ احمد طاهر هنا ولا لسه دكتور محمد ثروت جه ولا لسه ها دكتور احمد سعد دكتور احمد سعد. انا شفت ايه طلعت شيخ احمد طاهر اهو دكتور احمد سعد فين ها يلا رجاله شيخ محمد دسوقي فين يلا شدوا حيلكم كده باذن الله سبحانه وتعالى انا ان شاء الله اول ما الورش تقعد اختار ورشه ما حدش يقوم احترموا الناس اللي قاعده عشانكم احترموا الناس اللي جايه لكم ان شاء الله في الورشه بتاعتي هتفق معاهم النهارده على عمل في نص الاسبوع نتقابل فيه فالمفروض كل ورشه يتفقوا برضو على عمل في نص الاسبوع يتقابلوا فيه عشان يبقى فيه تنافس ما بين الورش باذن الله سبحانه وتعالى يعني آه، ممكن المره الجايه اقعد في ورشه تانية مثلا انما ايه انما بدام انت قعدت مع حد خلاص خلاص يا اخواني بقى موضوع الورش باذن الله لان نتيجته خطيره فانا يعني يعني انتوا تربي تربيه الاخوه اللي في الدرس بالنسبه لي ده دي مهمه مقدسه في حياتي يا اخوانا مش هيربيك درس بس ساعه لو ما فيش بيئه ايمانيه جنب الدرس ما انتش هتقدر توصل عشان كده الورش دي قنطره للتربيه اوعوا تضيعوا يعني ممكن مثلا نتفق مثلا يعني ايه إيه رايكم الاربع الجاي الورشه بتاعتنا مثلاً نتقابل في درس الشيخ احمد جلال وبعد ما نخلص الدرس نقوم طالعين على المقابر نزور المقابر بالليل كده لان ان شاء الله باذن الله من اول الجمعه الجايه احنا خلصنا النار في درسين والجنه اهو بفضل الله في درسين من اول الجمعه الجايه هنتكلم عن ايه المقابر باذن الله سبحانه وتعالى من اول الجمعه الجايه نبدا كلام على المقابر ايه رايكم بقى نتجهز قلبيا ونزور المقابر ورشه تانية يقول لهم ايه رايكم مثلا إيه نتقابل في درس دكتور عبد الرحمن الصاوي او درس دكتور غريب وبعد كده نقوم طالعين مثلا تدبر في خلق الله جه ورشه ثالثه ايه رايكم نصوم ونتقابل يوم الاثنين نفطر مع بعض ورشه رابعه ايه رايكم ننزل جوله مع بعض الاسبوع ده نحضر درس وننزل بعدها جوله نكلم الشباب عن ربنا من الكلام اللي سمعناه ورشه خمسه ايه رايكم نزور مثلا مستشفى نروح نزور المرضى وناخد الثواب ونتعظ ورشه سبعه ايه رايكم ننزل مثلا منطقه فيها اسر فقيره نودي مثلا تبرعات وهكذا يا اخواني ورشه تامنه ايه رايكم نتقابل مجلس ايماني كل واحد فينا يذاكر مثلا سوره النبأ من تفسير ونتقابل نتدارسها مع بعض ونصلي بيها وهكذا يا اخواني في الله دي الورش الحاجه الثانيه بالنسبه ل آه، آه، يوم الاثنين الجاي يوم الاثنين الجاي ده هو ان شاء الله باذن الله آه، آه، في مسجد ايه مسجد ايه ما شاء الله مسجد الصفطاوي الله اكبر في مسجد الصفطاوي هيبقى يوم ايماني كل الدعاء ان شاء الله يبقوا موجودين فيه يعني انا بالنسبه لي هيبقى الوقت بتاعي جزء من ما بين المغرب والعشاء هتلاقوا دكتور غريب ودكتور عبد الرحمن والشيخ احمد جلال ودكتور احمد عبد المنعم ودكتور احمد سيف ان شاء الله باذن الله هتلاقوا ايه هتلاقي ده والشيخ عادل شوشو يعني انا مش قادر بالظبط ايه آه، آه، يعني انا مش من منسقي هذا اليوم انا جندي من الجنود في هذا اليوم فقط انما هذا اليوم باداره الدكتور غريب رمضان ربنا يحفظه ف آه، آه، يعني ولكن معلوماتي ان اليوم ده كل الدعاء هيبقوا موجودين فيه ان شاء الله باذن الله فتحرصوا على هذا واعتقد ان هيبقى فيه فطار هيبقى فيه فطار يا جماعه حد قال ان هيبقى فيه فطار انا معلوماتي ان هيبقى فيه فطار بس انا ما دكتور غريب قال ان في فطار ابشروا يا رجاله رغم ان انا ما بحبش حته الفطار المجاني دي بس يلا امرنا لله يعني انا بحب اه بحب ان احنا ندفع عشان ديننا ندفع عشان ديننا يعني لو انا هعمل فطار انا هدفع الناس ولو كل واحد هيدفع 10 جنيه بس انما لازم الناس كلها تدفع انما يلا يا جماعه فطار مجاني يوم الاثنين كلنا نيجي نفطر مع بعض بقى باذن الله سبحانه وتعالى آه، يوم الاثنين في مسجد الصفطاوي رجال ونساء ان شاء الله آه، طبعا آه، اخونا الشيخ عادل لطفي ربنا يحفظه توفي والده الى رحمه الله وكانت الدفنه النهارده في صلاه الجمعه في الخيريه وطبعا ده آه، الشيخ عادل لطفي ده من مشايخي ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب من الناس اللي لما التزمت وانا في اولى الكليه كنت بقول له يا شيخ عادل ربنا يحفظه وهو من الدعاء من دعاه المنصوره الى الله آه، وان شاء الله ممكن تلاقيهم الاثنين في الصفطاوي توفي والده فنسال الله سبحانه وتعالى المغفره والرحمه لوالده يا رب ونسال الله أن يلحق والده بالفردوس بال بال بال بالرفيق الاعلى ونسال الله ان يجعله من اهل الفردوس الاعلى قولوا امين يا اخواني ادعوا الوالد واحد من الدعاء الى الله واحد من مشايخنا الكرام بالمغفره والرحمه والد الشيخ عادل لطفي آه، رحمه الله ان شاء الله باذن الله مساله حفظ القران فين مشروع حفظ القران بتاعنا المحطات السبعه فين قول يا في دار ايه دار البيان في سامية الجمل دار البيان دار البيان يا جماعة فيها مشروعين مشروع تحفيظ ومشروع تجويد يعني لو عايز تروح بس تقرا معانا باشمهندس علي زياد اهو ربنا يحفظه هو اللي ماسك مشروع التجويد هناك ومشروع الاقراء عايز تروح تقرا بس ها هيعلموك مجرد قراءة فمشروع في غاية الروعة اللي عايز أي حاجة يا باشمهندس علي زيادة معانا اهوت موجود وأعتقد إنك هتلاقي فين الأخ خالد اخ خالد معانا انا شفته من شويه اهو اخ خالد الترابيزه بتاعتكم موجوده ترابيزه موجوده بره المسجد ترابيزه المحطات السبعه موجوده قدام المسجد للي عايز يلتحق بيها وطبعا النساء عندهم هنا مشروع حفظ وتجويد القران في الجماعه الشرعيه يعرفوا من اخواتنا بقى ال- الورش اللي موجوده تحت يعرفوا من قائدات الورش التحفيظ فين عشان يبقى في جديه ان شاء الله باذن الله ربنا يسددكم ربنا يبارك فيكم آه، آه، الشيخ مصطفى العدوي يا جماعه عامل امتحان تفسير سوره الانبياء والحج والمؤمنون والنور الاربع سور اللي بعد سوره طه يعني يعني بعد سوره طه اربع سور عامل تفسيرهم والجايزه عشر عمرات عشر عمرات يعني الجايزه عشر عمرات في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى وطبعا المسابقات ديت من اسباب البناء يعني طبعا اللي مذكرنا بده دكتور مصعب ربنا يحفظه آه، آه، يعني ف آه، يعني طبعا الميعاد نصف رجب نصف رجب ده يعني ايه يعني بعد شهر ونص بعد حوالي شهر ونص صح يا بعد حوالي شهر ونص طبعا امتحان التفسير هتذاكر من تفسير الشيخ مصطفى غالبا طبعا يعني معظم الاسئله بتيجي منه ان شاء الله بيبقى حفظ وتفسير الاربع صور دول فطبعا دي فرصه عظيمه جدا ما تضيعوهاش اللي يقدر منكم يتنافس اللي هيتنافس على حاجه هيفوز بيها يا جماعه وبنحيي اخواننا اللي جايين معانا وطبعا حبيب قلب دكتور محمد الشيخ احلى شباب يعني قائد احلى شباب ربنا يبارك فيه كنت اتمنى والله يبقى جنبي بس انا عارف ان لو قلت له تعالى هيجي فما قلتلوش تعالى ربنا يبارك فيه ويحفظه تقول لنا كلمه يا دكتور محمد تنور معانا كده شويه كده ربنا يحفظك ويبارك فيك وربنا يحفظكم يا اخواني ويسددكم ونلتقي في الورش بعد الدرس ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك.